وكل خير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا يا رب إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أيها الأحبة القرآن العظيم دواء وشفاء وهداية هداية قال ربنا جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهذا القرآن هداية والهداية أيها الإخوة هدايتان هداية الدلالة والتعريف وهداية التوفيق والإلهام هداية مقدورة للبشر وهي أن تدل الناس وأن تعرفهم وأن تشير إليهم إلى الطريق وهي التي أثبتها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الهداية الأخرى هداية التوفيق والإلهام أن يلهم القلب الهداية وأن يوجه ويلزم بالطريق لا يقدر عليها إلا الله إذا قال ربنا جل جلاله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء قال الله جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت لا تهدي من أحببت فالهداية هنا المنفية عن البشر هي الهداية التي هي هداية التوفيق والإلهام الشاهد أن الأنبياء حين أرسلوا إلى قومهم ونفسي ربنا يكرمنا بقى ونتكلم عن قصص الأنبياء ده شيء عظيم جدا آه الأنبياء حريصون على هداية الناس قال الله إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا الأنبياء حريصون جدا على هداية الناس فالناس يطلبون الآيات والأنبياء ينادون يا رب كما وضع في هذا الموقف سيدنا عيسى قالوا له هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة سيدنا عيسى اضطر نقول ربنا أنزل علينا مائدة من السماء الشاهد هنا ايه ان سيدنا النبي محمد صلي عليه زيد النبي صلى زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان قومه يطالبوه بالآيات والرسول يريدهم أن يسلموا فكأنه يتمنى ويشتهي أن تنزل الآيات فطمأن رسول الله طمأن الله قلب رسوله إن اللي هيؤمن آمن أو هيؤمن فلا تشغل قلبك أنت بهذه الآيات انظروا معنا في الجزء الثامن وهو الذي ستتلونه الليلة إن شاء الله اسمع يقول ربنا جل جلاله ولو أننا نزلنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا مم.
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله
الله الله
ولكن أكثرهم يجهلون نعم ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة دايما كانوا يقولوا أبعث الله بشرا رسولا دايما يقول لولا أنزل إليه ملك انزل معه ملك دايما كانوا يطالبوا كده بملك ربنا جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحاش وكلمهم الموتى وخلينا الموتى يكلموهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله كأنها تطيب لقلب سيدنا النبي لأن سيدنا النبي حبيب الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأراد الله أن يطيب قلب أنهم لن يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون السر إيه السر في إيمان الناس زي ما أشرنا في الحلقة السابقة ببساطة ان السر في باطن الناس جوه المشكلة مشكلة القلب ده الهداية هداية القلب ده ان ربنا جل جلاله يهدي قلب مين ان قلب مين اللي يستحق الهداية هي دي قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفصل الاخير في كتاب الفوائد هل نظرت إلى التوفيق والخذلان فوجدت أن المرد دائما لصلاحية المحل صلاحية المحل هل المحل هنا قلبك يصلح أن يوضع فيه حب الله أم أنه لا يصلح دايما نقول إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف يدخل حب الله قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة إذا كان القلب نفسه مش طاهر إزاي يدخل حب الله إذا كان القلب نفسه مش طاهر إزاي تدخل الهداية لذلك جاء معنا في هذا الجزء آية فاصلة تأمرك أمرا إن فعلته نجوت وذروا
وذروا ظاهر الإثم وباطنه جميل
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه ذر اترك ذروا اتركوا ابتعدوا ذروا اطردوا ظاهر الإثم الآثام الظاهرة وباطنة باطن الإثم ودايما يا إخوة أقول واعرفها معلومة خطيرة أن باطن الإثم أخطر من ظاهره إن الآثام القلبية ومعاصي القلوب أخطر وأكبر وأعظم من المعاصي الظاهرة يعني الكبر والغرور العجب رؤية النفس حب النفس حب الذات والأنانية اه، احتقار الآخرين التعالي كل المعاني دي أخطر من الزنا والسرقة وشرب الخمر دليلك ايه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يبقى الكبر أخطر الكبر أخطر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعجب ورؤية النفس واحتقار الآخرين والتعالي المعاني دي اخطر بمع... بكتير المعاصي دي معاصي القلوب اخطر من معاصي الجوارح وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون الاثم الظاهر والاثم الباطن سيجزى بما اقترفه منه فاصل واعود اليكم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله حلاوة طباوة لخير الكلام ونور تلألأ يمحو لخير الكلام ونور تلألأ يمحو الظلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا إخوتي في الله وذروا ظاهر الإثم وباطنه باطن الإثم خطر ولذلك قالوا العلماء قال العلماء ذنب تزل به خير لك من طاعة تدل بها عليه الإنسان يخطئ خطأ فيعترف ويقر ويذل ويخضع لله معنى قلبي أفضل من إنك أنت تل- تعمل طاعة تصدق بقرشين ولا تقوم لك ركعتين ولا تحفظ لك ايتين ثم انت تفتخر وتتعالى وتمن على الله جل جلاله ولذلك الانسان ميت الا ان يحييه الله والحياه الحقيقيه هي حياه القلوب الحياه الحقيقيه هي الحياه مع الله أما غير ذلك فميت معدود في الأموات لا وجود له في دنيا الأحياء اسمع اسمع قول ربك أهو من كان ميتا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
أو من كان ميتا فأحييناه في الضلالة وفي الجهالة وفي المعاصي وفي الذنوب وفي الكفر أموات أموات هم في حكم الأموات لا وجود لهم ولا حياة الحياة الحقيقية أن يكون لك حال مع الله الحياة الحقيقية أن يبقى بينك وبين ربنا حب حب أن يبقى بينك وبين ربنا حب أن يبقى بينك وبين ربنا معاملة أن يبقى بينك وبين ربنا دعاء أن يبقى بينك وبين ربنا خوف ورجاء أن ربنا بينك وبين ربنا توكل واستعانة هو ده حياة في حياة عشان كده الناس اللي بتشكو الملل نقول له جدد حياتك جدد حياتك بقيام الليل والصيام والذكر وتلاوة القرآن والدعاء والبكاء والخشية والتوكل واليقين والبذل والإنفاق والذكر وتربية الأولاد والدعوة إلى الله وحفظ القرآن و حياة في حياة لما يكون في حياة مع الله وتتبع الحسنات هناك إنسان عنده هواية اسمها هواية جمع الحسنات كل ما يلاقي حسنة جري وراها شوف بقى لما يبقى إنسان ميت كل عمله في الدنيا وكل وجوده في الدنيا بس انه يشتغل يكسب فلوس ياكل وينام بس مفيش غير كده الانسان ده مفيش حاجه يروح يروح الشغل الصبح ذكر هذا عن رجل غربي انه كان بيعمل آه، الصبح في حكومه وبالليل راقص في آه، فرقه فكان يروح آه، الظهر ويوم الصبح ياكل ويروح آه، يشتغل ويرجع الظهر ياكل وينام ويقوم يشتغل ويرجع من الشغل ياكل وينام ويصبح يروح يشتغل فقال طب انا هي حياتي كده هشتغل واكسب فلوس اكل بيها وبعدين اموت طب وبعدين مفيش طب ما اموت دلوقتي احسن وشنق نفسه كتب الرساله كده قبل ما قال وبعدين يعني اخرتها ايه ان انا هموت طب ما اموت دلوقتي وليه دماغي من التعب والاكل المسلم وضعه مختلف مش عايش لنفسي زي ما قلنا في حلقة فاتت انت شغال ايه عند ربنا وظيفتك ايه عند الملك ايه وظيفتك في الدنيا دي شغال ايه عند ربنا شغلتك ايه كونوا انصار الله عشان كده شغلته اخروية انا مش شغال للدنيا دي دايما اقول برضو واحذر من الناس اللي بيربوا ولادهم على مقتضى الكتب الغربية المترجمة غلط الكتب الغربية المترجمة في تربية الأولاد غلط لأن الغربيون لأن الغربيين لأن الغربيين إنما يربون أولادهم آه، ليس لشيء وإنما لأنفسهم بيربي الواحد لنفسه لشخصه أما نحن نربي أولادنا لله ال- ال- المنطق مختلف والمآل مختلف عشان كده لما بربي أولادي للآخرة أنا حين أحسن إلى من أساء إليه حين أصبر على من ظلمني دي ل- لله عشان الآخرة مش عشان الدنيا عشان كده نور قلت لكم قبل كده إن أحد الناس لما أسلم وسألته إيه حسيت بإيه لما أسلمت كان كافر وأسلم حسيت بإيه لما أسلم قال أنا لما كنت كافر كنت حاس حسيت بإيه قال كأن واحد كان راكب في مركب وفي ايده الدفة وهو عمى مش شايف حاجة في ايده الدفة والمركب في البحر وعمال فلما اسلمت فتحت هي دي او من كان ميتا فاحياه
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها
الله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الناس ظلمة الناس ظلام فلذلك أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الناس دول قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أكثر من في الأرض قال الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين قال الله وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم الناس ظلام عشان كده ابن القيم قال أن أنفاس بني آدم دخان القلوب كل ما تقرب من الناس يسودوا قلبك عشان كده شرعت العزلة ان الانسان يخالط الناس على قدر المصلحة الشرعية بس اما دوام مخالطة الناس قال ابن الجوزي عليه رحمة الله إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله مش بتاع ربنا الراجل بتاع ربنا يأنس بالخلوة انه يبقى لوحده مش مع حد وإنما اللي ما بيخاف لما يبقى لوحده ويحزن ويتضايق وصدره يضيق لما يبقى لوحده ده ما ينفعش ربنا ما ينفعلوش اللي هينفع له اللي بيأنس بيه أجمل شيء من أجمل معاني الإيمان في الدنيا الأنس بالله قلت الطريق إلى الله في معالم قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي حتى وانت طالع برضه زود الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لرجل قال دلني على عمل أتشبث به قال ليكن لسانك رطبا بذكر الله قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق الإسلام وانت ماشي في الطريق إلى الله عز وجل في صوى يعني صوى يعني ايه عارف صوى يعني ايه يعني حجر كبير يوضع على بداية الطريق ليحدده لما تشوف كده في طريق من هنا في مدق في وسط ال- في وسط الجبل في وسط الصحراء تلاقي على المدق ده حجر كبير كده يو- يقولوا عليه صوة صوة الصوة الكبيرة دي لموضوع الإسلام كده وانت ماشي على الطريق إلى الله لازم في معالم اللي عدى عليه يقول لك ايه مثلا انا رحت انا زرت مصر يقولوا له شفت النيل يقول لا ما شفتوش يبقى ما زرتش مصر رحت مصر شفت كذا او واحد مثلا مسافر الى اسكندريه ماشي على الزراعي عديت وانت م- معدي عديت فين عديت اليوب بنها طنطا يقول لا ما شفتش حاجه من يبقى انت ما رحتش يبقى انت ماشي في طريق غير الطريق ده كذلك الطريق الى ربنا في معالم في صور في الطريق اللي ما شافهاش نبقى نقول له ايه انت ما مشيتش انت ما شفتش ما تعرفش من اوضح هذه المعالم الانس بالله اذا حسيت الانس بالله الانس يبقى مشيت في الطريق ما حسيتش الانس يبقى انت لسه ما مشيتش ولا تعرف الطريق الى الله وهذا الانس لا يتحصل الا بان تجد نفسك تحب الخلوه والاماكن الخاليه التي تهدا فيها الاصوات والحركات اذا حسيت بكده وفي الوقت ده وانت بتذكر الله انا معه اذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه إذا حسيت المعنى ده يبقى بدأت السير إلى الله سبحانه وتعالى إذا حصل السير احنا بنتكلم بقى آياتنا ماشية معانا في سبيل الهداية من أول الحلقة عشان كده الجزء ده مسميينه جزء الهداية يقول ربنا جل جلاله فمن يريد الله أن يهديه قول يا عم فمن مريدي يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله الله بس عليك شيخ محمد ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره تلاقيه منشرح الصدر الصدر ينشرح ويضيق ومن خواص الصدر أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده يعني الصدر اللي بينشرح بالحق يضيق بالباطل والصدر اللي بينشرح بالباطل يضيق بالحق هي كده تجد بعض الناس قال الله عز وجل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فلذلك اللي ربنا يريد له الهداية تلاقيه إنسان له نفس لينة منقادة له صدر ينشرح بالحق وينشرح للحق طب اللي ربنا يهديه بقى احنا بنقولنا ده بقى الاستعداد للهداية الاستعداد للهداية انشراح الصدر بالحق وضيق الصدر بالباطل طب اللي ربنا يهديه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا الله هي دي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين شوف الهداية لما تيجي بقى تصادف قلب سليم قلب بينشرح بالحق تلاقي اله- تلاقي الانسان على طول قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم انشر قل انني هداني ربي كانها فرحه عارمه قل انني هداني ربي انني هداني ربي انني هداني ربي الى صراط مستقيم الفرحه العارمه بهدايه الله دينا قيما دين القيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دينا قيما ديننا دين القيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الله الله الله الله يفتح عليك شفاعة
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نعم نعم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل تفاصيل حياتي الدقيقة بتاع ربنا لا شريك له فيش حد الحياة ليه في حياتي حاجة عشان كده السؤال اللي بقوله لك وتبطل ضحك يا محمد يا ابراهيم السؤال اللي بقوله لك دايما انت السؤال ال... عشان كده السؤال اللي بقوله لك انت عايش حياتك لله ولا عايش لنفسك ولا عايش لمراتك وولادك ولا عايش لشهواتك ومستقبلك العريض اللي انت بتتمنى انك تكون وتكون وتكون عايش لله ولا لغير الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له مش اختيارا وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل غير الله ابغي ربا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء
الله يفتح عليك اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء أ- اروح فين اقول يمين افمن يخلق وكمن لا يخلق هو رب كل شيء اجيب رب تاني منين ليه اغير الله كل
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا
الله يفتح عليك يا أستاذ محمد ما شاء الله ما شاء الله ولا تكسب كل نفس إلا عليها هو ربنا لا إله إلا الله ولا رب سواه أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله حلاوة صباوة لخير الكلام حلاوة صباوة لخير